بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته ورحمته من الان والابد امين اقرا لاجل تعليمنا جزء من الاصحاح الرابع من انجيل معلمنا لوقا البشير في عدد 14 ورجع يسوع بقوة الروح إلى الجليل وخرج خبر عنه في جميع الكورة المحيطة وكان يعلم في مجامعهم ممجدا من الجميع وجاء إلى الناصرة حيث كان قد تربى ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ فدفع إليه سفر أشعياء النبي ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين أرسلني لأشفي المنكسر القلوب لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر وأرسل المنسحقين في الحرية وأكرز بسنة الرب المقبولة نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة بداية عام جديد العام القبطي الجديد الذي يبدأ يوم الجمعة اللي هو واحد توت في سنة جديدة هي السنة 1737 للشهداء وزي ما كلنا نعرف أن تقويم الشهداء اللي بتمشي عليه كنيستنا وهو امتداد للسنة الزراعية والسنة المصرية القديمة التي كانت موجودة في زمن الفراعنة والشهور فأسمائها أيضا مأخوذة من ذلك الزمان توت باب هطور كياك طوبة أمشير هذا التقويم ابتدأ سنة 284 ميلادية والأقباط اختاروا هذا التاريخ بالذات لأن في هذا التاريخ اعتلى الإمبراطور دقلديانوس عرش الإمبراطورية الرومانية وكان زمنه من أسوأ الأزمان في اضطهاد المسيحية والمسيحيين وكان عدد الشهداء بالمئات وبالآلاف في كل بلاد الإمبراطورية الرومانية وإن كانت مصر من أكثر البلاد الذي التي كثر فيها عدد الشهداء وعشان كده الكنيسة القبطية كنيسة مصر بتسمى كنيسة الشهداء أو أم الشهداء في سنة 284 ابتدى التقويم يعني ابتدت سنة واحد فحضرتك لو طرحت 284 من السنة الميلادية الجديدة اللي هي 2021 باعتبار ان دي سنة جديدة تطلع 1737 اللي هي سنة الشهداء وهذا التقويم تسير عليه كنيستنا ماشية عليه في طقسها وفي أصوامها وفي أعيادها وفي مناسباتها وهو تقويم دقيق من أين جاءت دقته؟ لأن السنة القبطية سنة حسابية السنة الميلادية سنة شمسية مرتبطة بالشمس وعلشان كده الشهور بتاعتها 30 و 31 والسنة الهجرية أو السنة الإسلامية هي سنة قمرية شهورها 30 أو 29 أما السنة القبطية فهي سنة حسابية حسابية يعني كل شهرها 30 يوم ولذلك مضاف إليها الشهر الشهر الصغير شهر في آخرها اللي احنا في أيامه دلوقتي اللي هو بيبقى خمس أو ست أيام بنسميها أيام النسي أو بنسميها الشهر الصغير زي ما يكون التسمية و والسنة القبطية لأنها سنة حسابية فهي سنة منضبطة مضبوطة يعني مثلا عيد الميلاد بيجي 29 كياك و29 كياك ده بيجي في شهر يناير فمرتبط بيه وثابت عليه خالص وهكذا أعياد السنة ومناسبات السنة قبل ما أدخل في الموضوع عايز أقول أن السنة القبطية سنة زراعية مرتبطة بالزرع ومرتبطة بالمية ومرتبطة بالحصاد ومرتبطة بالهواء وعشان كده احنا في الس- في الكنيسة بنصلي من أجل عوامل الطبيعة كلها بنصلي من أجل الهواء من أجل المية من أجل مياه الأنهار وبنصلي من أجل الحصاد ومن أجل الزرع إلى آخره في تاريخ الكنيسة المصرية اللي بنحتفل بعيد الشهداء فيها آه، في تاريخها تاريخ مجيد وهذا التاريخ يعتبر تاريخ فريد للكنيسة القبطية الكنيسة القبطية الوحيدة التي تأسست من خلال نبوة في العهد القديم في سفر أشعياء اللي جه في تعبيرها مبارك شعبي مصر في إصحاح 19 وده طبعا قبل مجيء المسيح بحوالي 700 800 سنه والكنيسه القبطيه هي الوحيده التي استقبلت السيد المسيح وهي زياره العائله المقدسه وده انفراد لمصر وبيديها بركه لان السيد المسيح وامنا القديسه مريم العذراء والقديس يوسف النجار تحركوا في كل بلاد مصر من الشرق الى الغرب ومن الشمال الى الجنوب لغايه آه، محيط اسيوط بكل ما فيها ولذلك تباركت أرض مصر وده العيد اللي بنحتفل بيه في واحد يونيو من كل سنة الكنيسة القبطية مش تأسست بنبوة في العهد القديم وبزيارة من العائلة المقدسة لا أيضا تأسست من خلال كرازة القديس ماري مرقس ماري مرقس الرسول اللي جه مصر وبشر بالمسيحية وهو أحد تلاميذ السيد المسيح واستشهد في مدينة الأسكندرية سنة 68 ميلادية عشان كده الكنيسة المصرية كنيسة قوية عبر الزمن برغم اللي تعرضت له زي ما بنقرأ في كتب التاريخ لكن عايز أقف وياك عند ثلاث محطات سريعة قبل ما أدخل في شرح الجزء الإنجيلي اللي قريناه أول حاجة إن الكنيسة تعرضت في بدايتها إلى عصور استشهاد واضطهاد قوية جدا. ونسمع عن هذا الاستشهاد لم يكن في فئة واحدة أو في قطاع واحد. يعني مثلا مش في قطاع الكبار أو قطاع الصغار أو قطاع الشباب أو الشابات. كل نوعيات وفئات الناس كان لهم نصيب في هذا الاستشهاد وبنحتفل بيهم عبر السنة بحلقة يعني مثلا في شهر يوليو اللي فات ده في آخره احتفلنا بأبانوب النهيسي طفل صغير وفي أوله احتفلنا بالقديس موسى الأسود شهيد وقبل أبانوب بيوم بنحتفل بالقديسة مارينا الشهيدة وقيسوا على هذا نماذج عديدة جدا لكن عاشت الكنيسة في عصور استشهاد وكانوا يسموها كده إعلان الإيمان بالدم إعلان الإيمان الشهداء دول بيعلنوها من خلال بيعلنوا إيمانهم من خلال استشهادهم ونسمع عن مجموعات كبيرة آه، عاشوا وماتوا في هذا الاستشهاد وكتاب السنكسار بيسجل كل هذه الأحوال وطبعا العصور دي ممتدة حتى لغاية سنتين ثلاثة كان عندنا استشهاد أولادنا في ليبيا وطبعا حادثة كل العالم شافها والشهداء بيبقى الدم نوع من القوة للكنيسة بعد ما الاستشهاد هدى شوية سنة 313 ميلادية لما الإمبراطور قسطنطين أصدر منشور ميلان واسم منشور التسامح الديني وسمح بالمسيحية أن تكون ديانة من ديانات الإمبراطورية الرومانية طب نشكر ربنا ابتدى شكل من أشكال الضيقات والمتاعب في الكنيسة وهو منس- ما نسميه بالهرطقات ظهر لنا بقى أريوس وظهر لنا أوطاخي وظهر لنا نسطور وظهروا الناس اللي آه، انحرفوا بالإيمان لكن في نفس الوقت ظهر أبطال إيمان أمثال طبعا العظيم القديس أثناسيوس الرسولي القديس كيرلس عمود الدين البابا القديس ديسقوروس وأسماء كتيرة خالص بس دول النجوم اللامعة في تاريخ القرن الرابع والخامس فدول قدموا إيمانهم من خلال الآباء الكبار دول قدموا إيمانهم من خلال العرق من خلال الدراسة من خلال المعرفة من خلال الشرح ثم ظهر عصر الرهبنة والنسك والأديرة أيضا في مصر ومن مصر امتد إلى كل العالم يعني لما تروح أي بلد وتزورها ويقول لك ده دير اعرف ان الدير ده منشأه الأصلي هو القديس أنبا أنطونيوس أب جميع الرهبان الإنسان المصري من صعيد مصر اللي كان أول راهب ومن وراه تكونت الرهبنة والأديرة مش في مصر بس في العالم كله ودول قدموا شهادة الإيمان من خلال الدموع والصلوات والنسك والزهد والحياة في البراري وشقوق الأرض ده مجمل تاريخ الكنيسة والتاريخ ده مش مرحلة ورا مرحلة ده المراحل كلها ماشية ورا بعضها هناك شهداء وهناك أبطال إيمان وهناك نساك وكل ده عايش ويا بعضه وده عامل زي الخيط المسلوس الذي لا ينقطع سريعا ده مجمل تاريخ وحلاوة الكنيسة القبطية أو زي ما كنا بنرتل نوري يا كنيستنا منورة في وسط تاريخ العالم كله الجزء اللي قريته أنا بيتكلم عن ان السيد المسيح دخل المجمع وقدموا له كتاب العهد القديم عشان يقرا فيه طبعا كان زمان زي مخطوطات فابتدى يقرا في سفر اشعياء وابتدى يتكلم عن خمس اعمال جاء السيد المسيح من اجلها لكيما تكون سنه الانسان سنه مقبوله هقراها تاني الجزء ده روح الرب علي لأنه مسحني واحد لأبشر المساكين اتنين أرسلني لأشفي منكسر القلوب ثلاثة لأنادي للمأسورين بالإطلاق أربعة وللعمي بالبصر وخمسة أرسل المنسحقين في الحرية وأكرز بسنة الرب المقبول فعايز اكلمك على الخمس علامات او الخمس نعم اللي قدمهم السيد المسيح وبيقدمهم لنا كل يوم من اجل ان تكون حياتنا في سنه مقبوله السنه الجديده. اول حاجه قال ابشر المساكين. هو عقلك يروح المساكين يعني الناس الفقراء الناس اللي معهمش قرش لا ده في حاجه اصعب المساكين هم الذين لا يعرفون الاله الحقيقي ودول بالملايين في العالم ما يعرفوش الله ما يعرفوش الاله الحقيقي ويمكن افكركم بدانيال النبي في العهد القديم دانيال لما اتأثر وراح بلاد غريبه وعاش في البلاد الغريبة دي وطلبوا منه عبادة الأوثان تمثال الذهب الكبير ده رفض وابتدى يقدموه لقوا جسمه كده كويس فبقوا يقدموا له قالوا له تاكل اكل كويس علشان تبقى من عبيد الملك فلما حطوا قدامه الاكل الاكل طبعا شكله حلو خالص فسال ايه الاكل ده قال لهم ده قالوا له ده الاكل اللي ذبح للاوثان فقال لهم لا ده ما اقدرش مع انه كان مقصور اسير وقال كده اما دانيال فوضع في قلبه الا يتنجس من قطايب الملك ولا من خبر مشروب رفض الاكل والشرب وكان اكل بسيط وصار من عبيد الملك ولما جه عند حته اعبد التمثال قال لا هؤلاء لا يعرفون الاله الحقيقي عشان كده السيد المسيح جاء خصيصا لابشر المساكين فعلا هم مساكين الانسان ما يعرفش ربنا ده انسان مسكين الإنسان اللي بيعبد معبودات متنوعة وزي ما بقول لكم ما زال العالم فيه ملايين من الوثنيين ما يعرفوش ربنا حتى وإن كان في تقدم تكنولوجي وفي تقدم علمي وفي تقدم اقتصادي كل ده كل ده على الأرض لكن ما هي النهاية وما هو ما بعد الأرض فأول حاجة السيد المسيح جاء ليبشر الذين لا يعرفون الإله الحقيقي وانت عليك تعمل كده عليك تعمل زي السيد المسيح انك تكون صورة لمن ليس له إله تكون صورة لإلهك الحقيقي نمرة واحد نمرة اتنين قال كده أرسلني لأشفي المنكسر القلوب اوعى تفتكر المنكسر القلوب ده يعني مثلا واحد عمل تجاره كده وخسر فيها فقلبه انكسر ولا واحد كده فقد شريك حياته فقلبه انكسر لا منكسر القلوب هم الذين كسرتهم شهواتهم كسرتهم شهواتهم وبقى مكسور بالشهوه والشهوات في العالم صباحا ومساء وتحاول ان تسقط كل انسان كل واحد والشهوات تتعدد في واحد شهوته المناصب في شه... واحد شهوته شهوات اخلاقيه او لا اخلاقيه على الاصح او واحد شهوته المال او واحد شهوته انه يحوز الثروه او او او حط بقى حاجات كتيره خالص اللي عايش في الشهوه منكسر الشهوة حطاه تحت رجليه لأن هو ده اللي بيحركه على رأي الكتاب لما بيقول إلههم بطنهم إلههم بطنهم يعني في واحد شهوته الأكل طعام فمين الإله بتاعه هو بطنه وبطنه دي كسراه أو عادة من العادات الرديئة تقول له تصوم علشان تتناول وتصوم الصيام ده ويقول لك ما بقدرش اصل ما اقدرش استغنى عن كذا فهؤلاء الذين كسرتهم شهواتهم يمكن اقرب مثال كلكم تفتكروه في العهد القديم مثال شمشون شمشون اللي كان رمز للقوه شمشون ده اللي اتعملت عليه الشنط الشنطه السمسونايت دي ما تاخذ اسمها من اسم شمشون انها يعني شنطه قويه فشمشون رغم قوته الكبيره ده ولكن في النهايه كانت نهايه مؤلمه لان الشهوه كسرته احترس من الشهوة احترس ان حاجة تتحكم فيك تتحكم فيك احترس ان في شيء يكسرك المسيح اللي اعطاك الحرية احترس ان تيجي شهوة وتكسرك وتمنع عنك نعم كتير نمرة ثلاثة قال لأنادي للمأسورين بالإطلاق مأسورين هي واحد مسجون اوعى تفتكر الموجود في السجن لجريمة ولا الجنحة ولا ولا ولا لا المأسورين هنا معناها المستعبدي المستعبدين المستبعدين المستبعد مس مستبعد مستعبد مستعبد للخطية يعني الخطية عاملة عبد أي خطية بقى ممكن يبقى في الأسرة الواحدة وجوده جوه أسرة واحدة لكن يقع في خطية والخطية دي تأثر على الأسرة ويبقى مستعبد الخطية عملته عبد ليها في واحد يعمل علاقة خاطئة تيجي تقول له ابعد عن العلاقة يقول لك مش قادر مش قادر ليه؟ أصله صار عبد بيعجبني منظر من مناظر يمكن انتوا هنا أهل العاصمة ما بيشوفوش لكن في الريف يشوفوه كتير لما الفراخ في الريف تطير الفرخة من عند ناس للناس جيرانهم يوم الست صاحبة الفراخ تعمل ايه تجيب الفرخة وتبتدي تنزع ريشة ورا التانية ورا التالت ليه عشان ما تقدرش تطير ما تقدرش تروح مكان تاني عدو الخير عندما يجعل الانسان عبدا له يبتدي ينزع ريشه ريشه ينزع منه فضيله ينزع منه معرفه ينزع منه عادة طيبة من غير ما يدرى يعني مثلا كان مجتهد في قراءة الإنجيل بعد شوية كسل مرة يوم ومرة اتنين ومرة تلاتة ومرة يقرأ كده حاجة خاطفة وشوية بشوية لقى نفسه ما بيفتحش الإنجيل مثلا واحد كسل في عادة الاعتراف ممارسة سر الاعتراف شوية بشوية مرة ويغيب ويبعد وينسى أو يتناسى وخلاص تيجي تسأله أنت يا ابني ليك أب اعتراف يقول آه طبعا يقول له بتعترف يقول يا فكرتني ده أنا بقالي سنتين ثلاثة ما قابلتش أب اعترافي الإنسان الذي صار عبدا للخطية وصارت الخطية هي المتحكمة فيه والحكاية دي شائعة في هذا الزمان لأن طبعا زي ما أنتم عارفين في هذا الزمان في وسائل اتصال كتيرة وفي معرفة واسعة والناس عمالة بتعرف تتصل ببعضها بأي وسيلة وعملية بقت سهلة خالص والعالم كله بقى في جيبك ولا في إيدك وبقت الحكاية سهلة أوي أوي أوي أوي وتسرب من خلالها الشيطان وجعل البعض عبيدا دلوقتي في مرض يسموه مرض الخوف من فقدان الموبايل يعني الواحد يبقى عايش ماسك الموبايل في ايديه كده وعنده خوف نفسي انه الموبايل يضيع منه فتلاقيه دايما ماسكه في ايديه على طول يعني مثلا ما يحطوش في جيبه او في الشنطه وماسكه في ايديه على طول ده عرض من عرض مرض عملته الصحه العالميه فدول الذين صاروا عبيدا للخطيه هؤلاء الذين اتى المسيح لانادي للمأسورين بالإطلاق بالإفراج إفراج من الخطية اخرج من خطيتك اخرج ابعد انتهز فرصة السنة الجديدة وراجع نفسك وقف قدام ربنا وشوف ايه قدامك من خطايا انت واقع فيها او مش واخد بالك انتبه دي نمرة ثلاثة نمرة أربعة وللعمي بالبصر برضو العمي اللي هم مش إنسان بلايند أعمى بالجسد لا هنا الأعمى هو الإنسان عديم التمييز هؤلاء عديم التمييز عينيه مفتحة لكن ما بيعرفش يميز ما يعرفش يميز ما يعرفش يميز الحلو من الغلط من الوحش ما يعرفش يميز الذهب من القشرة الذهب ما يعرفش يميز ما بين خير وما بين شر عديم التمييز ودي نقطة مهمة جدا بالذات للناس اللي بتقعد على النت كتير عينيه كويسة وستة على ستة وبيقرا حاجات كتيرة لكن ما بيعرفش يميز الصح من الغلط أو الصدق من الكذب وطبعا العالم دلوقتي بقى مليان أكاذيب كثيرة وشائعات كثيرة وضلالات كثيرة أرسلني للعمي بالبصر إن الإنسان عديم التمييز إزاي يفتح إزاي يشوف في قصة مشهورة جدا في تاريخ الكتاب المقدس قصة بولس الرسول كلكم عارفين أنه كان شاول الترسوسي وكان يضطهد كنيسة الله بإفراط وكان مجرد اسمه يفزع المسيحيين شاول لما شاول ظهر له السيد المسيح وابتدى يحوله من شاول الى بولس في التحويل ده كان في كده ايام قليله كانت في عينيه قشور لا يبصر ودي كانت علامه عشان تبين ان عينيه هتبتدي تفتح لما فتحت عينيه صار تلميذا للمسيح وصار كارزا وابتدى يميز على فكرة التمييز دي حاجة مهمة جدا وبنسميها في الحياة النسكية روح الإفراز إزاي يقدر يميز الطريق الصح من الطريق الغلط ولما بولس الرسول صار تلميذا بهذه الصورة قال قدام المسيح ان لي اشتياق ان اكون مع المسيح ذاك افضل جدا بولس قال مره كده لي الحياه هي المسيح والموت هو ربح بولس ده نسيت ده انت كنت بتضطهد الناس وكنت وكنت وكنت وكان اسمك يوقع الناس بس من الخوف قال لا ما هي القشور اللي كانت في عينيا نزلت وخلتني اشوف صح احكم صح فجاء السيد المسيح لكي ما يفتح اعين عديمي التمييز يمكن افكركم كمان بالفريسيين في معجزه شفاء المولود اعمى فاكرينه المولود اعمى لما واحد بيتولد اعمى بيبقى كل المجتمع المحلي عارف في الازمنه القديمه كده لكن الراجل ده معروف انه اتولد اعمى ومعروف مين ابوه وامه وعنوانه ايه طب المسيح شفاه وابصر ابتدى الفريسين ايه يشككوا في الحكايه تعالى هو انت اللي كنت اعمى ايوه انا اللي كنت اعمى يجيب ابوه وامه هو ده ابنكم اللي كان اعمى ايوه اللي كان اعمى طب فتح ازاي وما نعرفش وقعدوا يشككوا لانهم كانوا عديم التمييز مع ان المعجزه واضحه تماما واحد اعمى وابصر طبعا زمان لا كان في طب ولا مستشفيات ولا ادويه ولا الحاجات دي كلها ابصر لكن الفريسيين عديم التمييز واحترسوا من عديم التمييز في كل زمان يبقى الحقيقة ساطعة وما يقول لك هي فين زي بالظبط يمكن مرة أكون قلتها لكم واحد يحط إيديه على عينيه يقول هي فين الشمس يقول له طب شيل إيديك عشان تشوف الشمس أو كده بالظبط عديمي التمييز دول نمرة أربعة نمرة خمسة وأرسل المنسحقين إلى الحرية أو في الحرية خدوا بالكم من كلمة المنسحقين يعني إيه المنسحقين دي زي ما بيقول مسحوق يعني بودر يعني واحد الشيطان سحقه داسه وقعه أبعده هؤلاء المنسحقين أرسل المنسحقين المنسحقين هم أسرى الشيطان ده واحد بقى الشيطان ماسك أو مكبل حياته كلها بافكار في جوه عقله جوه مخه بشهوات جوه قلبه بسلوكيات منحرفه هو اسير للشيطان او ان شئت الدقه والتبسيط هو لعبه في ايد عدو الخير ايه اللي وصلك لل... للحاله الرضيه دهيت انه شخص بعيد عن ربنا شخص بعيد عن الله تماما ليس له علاقه لا بالوسائط الروحيه ولا بالاسرار الكنسيه ولا بالحياه والشبع في المسيح ولا بالخدمه ولا بالحياه والفضيله شخص بعيد خالص فالشيطان بيلعب بيه عارفين زي ايه ربنا يحفظكم جميعا زي ما يكون في بيت واحد ساب البيت ساب باب ابوابه مفتوحه وشبابيكه مفتوحه شيء طبيعي ان يجي انسان لص يدخل المكان ويستولى على المكان لانه لم يؤمنوا اسرى الشيطان يمكن من الامثله اللي في الكتاب المقدس في العهد الجديد مثل مريم المجدليه مريم المجدليه كان يحتلها الشيطان وكانت انسانه معذبه ولكن المسيح اخرج الشياطين واراحها وصارت انسانه فاضله وصارت انسانه قديسه وصارت أول واحدة المسيح يقول لها روحي بلغي تلاميذي بقيامتي وإنجيلها هو اللي بنقراه في ليلة عيد القيامة أسرى الشيطان المسيح جاء لكي ما يحررهم يحمل قوة ويمنح قوة تحرر الإنسان تحرره من مخالب عدو الخير ومن التجارب اللي بيوقعوا فيها عدو الخير ويصير الانسان حرا جديدا. مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، أنادي للمأسورين بالإطلاق، للعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية. هذه النعم الخمسة أو المفاعيل الخمسة اللي بيقدمها لنا المسيح وبيقدمها لكل واحد وهي متاحة ليك النهاردة وانت بتبتدي سنة جديدة بدا دايما البداية جديدة بداية حلوة كلنا بنحب كلمة جديد لو لبست شيء جديد لو رحت مكان جديد في عمل جديد دايما يبقى شيء محبوب السنة الجديدة سنة جديدة في حياتك من فضلك آه، طبعا بكرة في عشية ويوم الجمعة في قداس عيد النيروز ويبتدي بقى التقويم واحد توت وماشي في السنة من فضلك ما تخليش المناسبة دي تعدي عليك كده اقعد ويا نفسك وراجع نفسك لو قدرت تقابل أب اعترافك شيء جيد إن قدرت تقعد بينك وبين نفسك وتحدد كده ملامح للسنة الجديدة أنا أنصحك وأشير عليك إنك تعمل تعهد بينك وبين مسيحك امسك ورقة وقلم وارفع صلاة من قلبك في وقت هادي كده اقعد ساعة أو ساعتين وقت هادي من هنا لبكرة لغاية يوم الجمعة واختار الساعة ده هي تكون ساعة هادئة صلي فيها رنم فيها واكتب تعهد بينك وبين مسيحك أتعهد بيك يا رب إن أنا أسيب الخطية دهيت أتعهد يا رب إن أنا أقوم من إهمالي ده أتعهد يا رب إن أنا أبعد عن الكسل ده أتعهد يا رب إن عقلي يبقى مليان بأفكار مقدسة أتعهد يا رب إن تكون علاقتي بالكنيسة علاقة قوية أتعهد حط بقى تعهدات زي ما أنت عايز تعهدات تخص نفسك تخص أسرتك تخص بيتك زوجك زوجتك وزوجك أولادكم وبناتكم صغيرين أو كبار محيط العائلة محيط الكنيسة محيط الخدمة محيط المجتمع حط زي ما أنت عايز وتعهد وبعد ما تكتب التعهد ده اقف صلي بيه قدام المسيح صلي بيه بقلبك وبدموعك ويكون التعهد ده موجود وياك في انجيلك او في شنطتك او في اي مكان دايما بتستخدمه كل شويه تطلعه وتراجع نفسك بحيث انه يكون لك القلب النقي لانه مكتوب طوبى الانقياء القلب لانهم يعينون الله طبعا انا سعيد ان احنا نرجع لاجتماعنا هذا بعد ما توقفنا من شهر مارس اللي فات طبعا بسبب الاحداث كورونا والانتشار الوباء ربنا يحفظكم جميعا ويعني لنا حوالي ست شهور الاجتماع متوقف وان كان الفتره اللي فاتت كان فيها بعض الخدمات اللي بتتقدم على النت او اونلاين يعني زي بعض العظات بعض الاجتماعات مدارس الأحد زي كنت ابتديت وياكم قراية سفر أعمال الرسل وبعض التأملات الصغيرة في رسائل الجامعة وكنا قبل كده في أيام يعني اشتداد الوباء في أوله كنا خدنا تأملات قصيرة في قطعة ارحمنا يا الله ثم ارحمنا عن طلب الرحمة وكل الآباء بدون استثناء قدموا خدمات كتيرة وكان في فرصة حلوة تجمع الأسرة في البيت وخدمتها من خلال الوسائل الحديثة دهي طبعا برحب بكل الأباء الأسقفة والأباء المطرنة وكل الأباء الكهنة الموجودين معنا وكل الشعب والحقيقة يعني هو الاجتماع ده له وحشة خاصة ففعلا أنا نفسي يعني حاسس و يعني وحشتونا فعلا من خلال وجودنا ويا بعض كانت الفترة اللي فاتت ربنا يحفظ البلاد ويحفظ الناس من هذا الوباء وخدوا بالكم ان مازال الخطر قائم مازال الخطر قائم عشان كده احتفظوا بكل الإجراءات الصحية اللي عايشين فيها غسيل إيدينا جيدا عدة مرات لبس الكمامة التباعد عن بعض آه، مفيش السلامات الحاجات دهيت تلمش حاجة لما تغسل ايدك آه، باستمرار يعني كده وطبعا المدارس هتدخل بعد اسبوعين ثلاثة فبرضو وعوا اولادكم كويس خالص والدولة قايمة بمجهود كبير في الامر ده ونشكر ربنا ان احنا بلادنا مسطورة اقتصاديا برغم ان في بلاد تانية تعبت بل من نعم ربنا ان بلادنا مسطوره وبنساعد البلاد اللي تعرضت لمتاعب زي لبنان وزي السودان حاليا آه، نشكر الله ودايما نقول عمار يا مصر عمار يا مصر في آه، الخير اللي احنا عايشين فيه والشكر بنقدمه دايما لله وبنقدمه لكل المسؤولين اللي بيديروا حركة البلد لأن بلادنا يعتبر بلدنا مصر أكبر بلد في الشرق الأوسط احنا عدينا ال 100 مليون فبلد لها ثقلها ولها أهميتها في بعض أسئلة قدامي في حد طالب آه، صلاة في سؤال بيقول لماذا لم ينعقد المجمع المقدس هذا العام هل توجد مشاكل منعت الاجتماع الحقيقة ما فيش غير الكورونا هي اللي منعت الاجتماع يعني دي أكبر مشكلة لو عندك حل ليها عشان تبقوا عارفين المجمع المقدس بيجتمع مرة في شهر نهاية مايو أو أول يونيو تبقى جلسة رسمية كلمة جلسة رسمية يعني الجلسة دهيت فيها تصويت فيها voting والجلسة دي أول حاجة بنعملها يعملها نيافة الأنبا دانيال السكرتير العام اللي هو العدد عشان الجلسة ما تبقاش رسمية إلا لما العدد يعدي التلتين كويس؟ والحاجة التانية بنتقابل في شهر نوفمبر من كل سنة ده لقاء دراسي بندرس موضوع كلنا كآباء بندرس ويانا في ثلاث أو أربع أيام يعني بتقابل مرتين في السنة السنة 20 دي كان المفروض هنتقابل ثلاث مرات كان في مرة هنتقابل فيها لإعداد الميرون المقدس فكان عندنا كده بالترتيب الميرون في شهر إبريل والمجمع في شهر يونيو وال seminar أو الدراسة في شهر نوفمبر طبعا لوجود كل الحاجات دهيت اتأجل الكلام ده للسنة الجاية إذا أراد ربنا وعشنا فهي بس طبعا قيود السفر زي ما انتم عارفين في طيران وقف في بلاد لغاية النهاردة بتعمل عزل وحظر في بلاد الطيران مش كلها مش كل البلاد بتنزل في مش كل الطيارات بتنزل في كل البلاد فهي دي بس الامور اللي منعت عقد المجمع المقدس وان كان عملنا لقاءات على اونلاين من خلال مجموعات قابلنا مثلا اساقفه اوروبا كلهم قابلنا اساقفه آه، وجه قبلي كلهم قابلنا اساقفه القاهره وجزء من بحري قابلنا الكهنه في اسكندريه وفي بلاد كتيره اكتر من مره وهكذا يعني في شغل بس طبعا مش زي الحضور الفعال نامل السنه الجايه الامور تبقى هادئه وتبقى عاديه ويرجع انعقاد المجمع اذا اراد ربنا وعشنا واعداد الميرون ورسامات جديده للاباء الاسقفه ولجان المجمع وكل يعني التفاصيل آه، ربنا يرتب يكون لها وقت كويس ونعملها عايز اعرف ليه الكنيسه رفعت قضيه ضد واحد من الصحفيين الموضوع باختصار شديد ان في واحد من الاسقفه رفع قضيه ضد صحفيه لانها اصدرت كتاب من سنه او من سنتين بس احب ااكد عشان يبقى معلوم للكافه ان ما قام به هذا الاسقف تصرف فردي منفرد لم يستشر فيه احد لم يستشر فيه الرئاسه الكنسيه ولم يكلف به من احد لم يكلف من الرئاسه الكنسيه فهذا تصرف فردي تماما ولا يمثل الكنيسه ولا يمثل المجمع المقدس وده لازم يكون معروف للجميع ولم يعطى انه يتكلم باسم المجمع فده تصرف شخصي بحت وتصرف الكنيسة رسميا ملهاش أي علاقة بيه فعشان لما يجي حد يتكلم أو يكتب يبقى عارف حدود الموضوع إيه الكنيسة ليست طرفا في هذا الأمر على الإطلاق نحن نكن كل الاحترام لكل الصحفيين وللصحافة المسؤولة والمنضبطة نكن لكل الصحفيين بدون استثناء الاحترام والتقدير للجميع لكن هذا التصرف تصرف خارج عن الكنيسة وليكن الجميع يعلم ذلك ربنا يحفظكم ويكون معاكم كل كل سنة وانتم طيبين لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد Minellid och ödmjukt rike, och jag pneumatike, Den oce vonen goem och Jehoven chois Jesus be Christus. Sodjem mono naina nakicit karis mojisimet och vindimet chisedik. Vilket jag så inte David till Sofien till Solomon. Sözde fiyare bonknepta ve yarabbim beni yodit tayyutun arşerifs. Baba vata vadros. Nemnen yodine biz kovus niyet ki nemen. Tev seviyon no gadeti rusabesi din no çarab gem kolim. Kyrie leison, kyrie leison.
ليترأف الله علينا وباركنا وزروج علينا وارحمنا رب خلي شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بإشارة صليب المحيي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها عنا في كل حين ولاية الإله القديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال والأربعة وعشرين قسيس وأربعة عيونات غير المتجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطغمات السمية وكل الذين عرضوا رب أعمالهم منذ آدم إلى آخر الدهور بركة قديسي هذا اليوم ملاك هذه الليلة وبركة أمنا العذراء أولا وآخرا بركاتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا أمين بخريستوس بالنوتي Amin ese şon.
أيها المسيح إلهنا ملك السلام أعطنا سلامة قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماء السماوات تقدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كذلك على الارض خبزنا الذي الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوه والمجد لا بد والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جماعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون معكم